انا وانت وهي وهي
الدعوة في كل مكان سهلة خالص بالإمكان الدعوة في كل مكان خلى حياتنا سلام وأمان الدعوة في كل مكان سهلة خالص بالإمكان الدعوة في كل مكان خلى حياتنا سلام وأمان
اهلا بكم تعمل ايه لو انت بتشتري تليفون وبعدين اللي بيبيع لك التليفون قال لك هو انت اخر ظهور على التليفون امتى فقلت له اخر ظهور على واتساب من ساعه من ساعتين طب واخر ظهور في صلاه الجماعه في الفجر اخر ظهور مع المصحف كان امتى تقبل حد يكلمك في موضوع زي ده
اسمك ايه يا بطل يوسف جميل يا يوسف ربنا يحفظك سنه كام اولى اعدادي ما شاء الله يا يوسف بتصلي يا يوسف في المسجد ولا لا؟ كام صلاه في المسجد بتجيبها لو الصلاه في المسجد من خمسه نديك كام من خمسه يعني لو لو الصلاه في المسجد كل صلاه هنديك عليها واحد من خمسه ها بتصلي صلاتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا انا مثلا على حسب لما اروح المدرسه الساعه 6 برجع الساعه 12 الظهر طيب احكي لك قصه جميله جدا يا يوسف خلاص تركز فيها قوي ماشي في يا يوسف كان مدرسة صم وبكم يعني مدرسة ناس ما بي يعني بيشوفوا بس ما بيسمعوش وما بيتكلموش خلاص كان احد الدعاة المشاهير كانوا جابوه في المدرسة دي عشان يدي محاضرة فالداعية كان بيتكلم وفي واحد قاعد بيترجم من لغة الاشارة ليهم خلاص بيترجم من لغة الاشارة لان هو مش مش بيسمعوا كلام خلاص وهم بقى يفهموا ويتأثروا والكلام ده الا واحد بس لقوه حاطينه على جنب كده وقالوا يا شيخ ده مش هيحضر المحاضرة فالشيخ اتأثر قوي بعد المحاضرة قال لهم ليه ده ما يحضرش المحاضرة قالوا لا لا يا شيخ اسمع ده ما بيشوفش وما بيسمعش فلا هيشوف الراجل اللي بيشاور ولا هيسمع كلامك فهو حكم الميت يا شيخ بلاش تعب فالشيخ اتأثر قوي قوي قوي وقال انا لازم اوصل لايه للصبي ده لازم اوصل وكان 12 سنة بس تعرف الشيخ عمل ايه الشيخ كتب له على ايديه طبعا انت عارف ان الانسان لما ربنا ياخد منه حواس زي العين او السمع ربنا بي بي بيزوده في حواس ثانيه فكتبوا له على ايديه حاجات عن ربنا وهو يتاثر جدا جدا اكتر واحد اتاثر في الاعمال سبحان الملك اللي انا عايز اقوله فكتب له من ضمن الحاجات الصلاه في المسجد خلاص الصلاه في المسجد بكذا وكذا وكذا الصدمه يا يوسف ان من ساعه لما الداعيه ده كتب له على ايديه ما بقاش يفوت ولا فرض في المسجد ولا فرض في المسجد حتى صلاه الفجر على ميعاد الصلاة حد بيجي بياخده للمسجد ويجيبه تخيل يا يوسف ان لما ما يكون ما يلاقيش حد ياخده للمسجد كان هو اللي بيحسس ويبقى حس ان ميعاد الصلاة جه قلبه حس لان هو ما بيسمعش الاذان قلبه حس وكان بيحسس وكان بيعدي الطريق للمسجد لان المسجد طريق تاني وياما كانت عربيات هتخبطه عشان الصلاة في المسجد الداعية ده بعد شهور راح دار دار الدار دي تاني عايز اقول لك ان لقى الشخص ده عمال يعيط الصبي ده عمال يعيط جدا ومتاثر قعد يطبطب عليه ويقول له انت مالك قال له اصل اول مره من من سنه كذا من ساعه لما انت كلمتني يفوتني الفجر يفوتني الفجر فتخيل يا يوسف من ساعه شوف بقاله كذا سنه مجرد ان حد كتب له على ايديه ما فوتش الفجر في المسجد يوسف هنتفق الساعه رجاله الفجر يجي في المسجد خلاص وكل الصلاه في المسجد اتفقنا؟ ها وعد واليوم ما يفوتك الفجر في المسجد هتعمل ايه هتعيط تقول يا ربي يا ربي خلاص هتعيط انت عسل يا يوسف ربنا يحفظك يا يوسف يوسف اللي احنا قلناه ده اتصور وهيتذاع في برنامج على القناه الفضائيه الكاميرات اهي بص والكاميرا اهي ها، ايه رايك نذيع طيب خلاص هتعدي اسمك ايه يا جميل اسمي اسلام ما شاء الله يا اسلام ربنا يحفظك يا رب اسلام انا كنت بقلب في الموبايل فلفت نظري حاجه ممكن اشاركك فيها تقبل لي اشاركك فيها تعالى يا شويه دلوقتي ال ال ال يعني انا كنت ب- بشوف الواتساب فلقيت اخر ظهور كذا اخر ظهور كذا خلاص للناس اللي معايا فلقيت اقصى واحد اخر ظهور ليه من نص من 30 دقيقه يعني اللي هو اللي ما بيقعدش عليه اه فيا ترى اخر ظهور لينا في صلاه الفجر كان امتى هو كان امبارح
انت فاهم انت المعنى آه.
ده سؤال وقع في قلبي وساعتها اتأزمت قوي قلت هي موبايلاتنا هتلاقي اقصى واحد قل من ساعة قل من نص ساعة قل من خمس دقايق قلت اخر ظهور ليا من صلاة الفجر امتى تخيل النبي صلى الله عليه وسلم اخر مشهد شاف الصحابة فيه تعرف ايه انه فتح الستاره في صلاه الفجر كان تعبان جدا النبي صلى الله عليه وسلم وكان جسمه مريض وسكرات يعني تخيل كده المرض لما يهد الانسان خلاص فتح الستاره في صلاه الفجر فلقى مين اللي واقف يصلي الصحابه ولقى المسجد متروس ما شاء الله الصحابه تخيل كده صلاه الفجر والمسجد متروس فالنبي ابتسم المفروض واحد فانس لمح النبي وهو بيصلي فالمفروض لما لمح النبي وهو بيصلي يبقى النبي ايه بقى كويس ما هو ما حدش مريض وكده وهيبتسم فانس خلص ترى جري وراح عشان يشوف مين النبي صلى الله عليه وسلم لقى مات صلى الله عليه وسلم وأتاريه بيبتسم فرحا بيهم لكن هو كان ال- جسمه بيتألم من سكرات الموت مش أي مرض فعايز يسلم من النهاردة والكلام ده ليه قبلك عايزين من النهاردة يبقى صلاة الفجر دي خط أحمر كل الصلاة في المسجد خط أحمر تخيل آخر ظهوري في صلاة الفجر إمتى دي أثرت فيها جدا جدا جدا خلاص سبحان الله يا ترى لو النبي كشف الستار دلوقتي و- وشافنا هيزعل ولا هيفرح هيبتسم ولا هيبكي يا ترى الحال اللي احنا فيه ده مش هيحصل.
تخيل لكن سبحان الله لا ممكن لو اتكشف الستار النبي يلاقي واحد او واحده ماسك الموبايل او ماسك الموبايل وبيبتسم لاخر comment واحده علقت عليه وهو بيرد عليها وبعد كده يدخل لها خاص آه، ممكن نتعرف اللي انا عايز اقوله لك النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت لما يكشف الستار يلاقينا زي الصحابه واقفين وانس بقى بيقول اخر مشهد شفت فيه النبي كان كان ورقه ورقه وجهه ورقه مصحف يعني كان وشه منور قوي وابتسم قوي لما شاف الصحابه انا سعدت جدا بيك يا اسلام ربنا يحفظك يا رب وانت ابتسامتك وشك جميل وابتسامتك جميله آه، سؤال اخير يا اسلام لو شفت النبي تقول له ايه ها
لا في حاجات كتير جدا طيب لو شفته مثلا في الآخرة ولا في الدنيا في الدنيا في الدنيا آه، طبعا الشفاعة دي حاجة أكيدة و... والهداية طبعا ربنا يحفظك يا رب احنا بقى هنطلب الهدايه من ربنا وان شاء الله الصلاه في المسجد خط احمر خلاص إن شاء الله.
انا سعدت بيك جدا يا اسلام الله اسلام هو ال- اللي حصل ده فوق وهي قناه فضائيه لو انت اذنت بكلمه احنا الهدف ده برنامج الهدف منه ان الدعوه تبقى في كل مكان مش على المنبر الكاميرات اهي اهي واهي فلو انت حابب تذيع ده يسلمك ايه لا انت شعرك جميل عسل. خلاص اتفقنا نذيع ربنا يحفظك يا اسلام سعدت جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله عارفين اجمل حاجه في البرنامج ده انتوا اجمل حاجه في البرنامج ده ان ربنا خلاكم معايا ان انتوا شركاء في ده ايوه قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر احنا اولياء بعض اللي شفتوهم من شويه دول مش بس داعيه ده داعيه وسامع قال الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الناس اللي بتسمع الكلمه الحلوه وتستجيب لها وتشجعها هم دول هم دول المبشرين فبشر عبادي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله واولئك هم اولو الالباب هي دي الناس اللي بتفهم هم اولو الالباب ما بحبش يت- يتنسب الناس الملحدين ان هم ينتسبوا الى العلم يتقال العلمانية لا لا ما بحبهاش دي لا دي دول ال- الماديين الجماديين ال ال ال ال الماديين ال- ال- المحسوسين لا لا لا دول مش مش منسوبين للعلم مفيش حد منسوب للعلم الا اللي بيسمع كلام ربنا ويقول الله امنت بالله مفيش حد ينسب للعلم الا اللي يسمع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول سمعنا واطعنا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم المؤمن وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللي يسمع كلام ربنا ويستفيد اللي يسمع كلام ربنا وينتفع ده شريك ده شريك مع اللي بيدعوه ده شريك مع اللي بيدعوه ده مبشر ده رب العالمين سبحانه وتعالى بشره قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول استجب لربك جل جلاله اوعى تبص لشخص الداعية وتقول ده يعني هو ده اللي هيعلمني هو هو ده اللي هيفهمني لا لا لا استجب لله لانك لو ما استجبتش مش هتبقى كدبت الداعية لانك لو ما استجبتش مش هتكون كدبت داعية انت تبقى كدبت الله جل جلاله قال الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يبقى الإنسان لما بيستجيب للنصيحة وبيسمع الكلام مش يكون سمع كلام شيخ مشي ورا الشيوخ لا امال يبقى ايه يبقى سمع كلام ربنا استجاب لله جل جلاله استجاب للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الناس أموات الناس قلوبهم مش حية إلا اللي عرفوا ربنا سبحانه وتعالى الناس قلوبهم ماتت الناس ما عندهاش رحمة مفيش حد عنده رحمة إلا اللي يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى ليه خطبة جمعة أتمنى تدوروا عليها وتتفرجوا عليها اسمها العلم رحمة العلم منبع للرحمة يخلينا نرحم بعض ونتراحم اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر عايز أقول يا حبايبي عايز أقول إن في القلب فاقة فقر لا يزيله إلا الغنى بالله الغنى بالله استغني بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنيه الله اللي يستغني ربنا يغنيه اللي يستغني رب العالمين سبحانه وتعالى يجعله من الأغنياء استغنى عن الناس استغنى عن الناس والدعوة إلى الله فيها الاستغناء من الطريف والجميل ان انا اقول لكم ان اخويا هشام صاحب المحل اللي احنا قاعدين فيه ده كان علشان خاطر يهيئ الجو للدعاء اللي شغالين كان لو جه زبون تاني ياخده يطلع بيه يقف بيه بره يشغله انت بتطفش الزباين يا ابني انت بتمشي الزباين اه هنخلص المصلحه بره مش لازم يخشوا قال لا طب والشغل طب واكل عيشنا طب والمصلحه ومن يستغني يغنيه الله ده هي دي الناس اللي بتعرف تجيب الفلوس اللي بتعمل الفلوس كده اللي ما بيبصش لفلوس لكن الفقر اللي قلبه كله فقر اللي بيبص للصغيرة والكبيرة قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين اللهم إنا نعوذ بك من البخل والشح يا رب عارفين الفرق بين البخل والشح كتير من الناس مش واخدين بالهم من الفرق بين البخل والشح البخل والشح هم الحالة النفسية لأهل الدنيا الضنين الضنين اللي بيعشق الفلوس اللي بيحب الفلوس من أي سبيل بيبقى شحيح وهو بيجيبها وبخيل وهو بيصرفها فهمت مين الشحيح ومين البخيل الشح ده في الانبوت والبخل في المخرجات الشح وهو عايز يجيب الفلوس من اي باب شح وهو مش سمح ما بيفصلش انا كلمتي واحدة حامي حاد قاسي بخيل وهو بيصرف شحيح شحيح في ان هو يصبر ما يروحش يصلي الا على طرف الاقامة لحسن يجي زبون والبخيل وهو بيصرف الفلوس اللي جت شحيح وهو بياخد نصيبه وبياخد منابه صحيح وهو بياخد نصيبه في ورثه ولا بياخد نصيبه من اخواته بخيل وهو بيصرفه ده مش مبسوط ده مش سعيد ده ما عرفش يتمتع بالفلوس ولا لما جت ولا لما راحت امتع حاجة في الفلوس صرفها امتع حاجة في الفلوس انها تيجي غصب عنك امتع حاجة في الفلوس انها تيجي من حيث لا تحتسب امر ليه ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عشان الرزق من حيث لا تحتسب أطعم أجمل أجمل ليه علشان تتعلم الدعاء الجميل ده وتعلمه للناس اللهم لا تجعل بيني وبينك أحدا في الرزق تعرف تتعلم الدعاء ده وتعلمه للناس علشان تعرف الغنى الحقيقي الغنى بالله ويمتلئ قلبك وتعرف ازاي تتعامل مع الفلوس وتنشر ده بين الناس كي لا تكون الدعوة فقط على المنابر ولتتشرف بها خالص بالإمكان الدعوة في كل مكان خلى حياتنا سلام وأمان